بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله
أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ورمضان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهذا هو اليوم الخامس والعشرون منه ما بقي إلا صبابة في آخر الإناء يرتشفها الإنسان رشفا كيف حال قلوبكم مع الله ماذا فعل رمضان في قلوبكم كيف حال تفرغكم لله الذكر تلاوة القرآن والقيام والدعاء والتهجد الصيام يا ترى بعد 25 يوم بدأت تحس بحلاوة الصيام تستلذ تستمتع تسمو ترقى عايزين نبدأ بقى في تلمس فوائد الصيام أول مقصد من مقاصد الصيام التقوى كتب عليكم الصيام يقول ربي يقول ربي وأحق القول قول ربي قال الله عز وجل قال الله جل جلاله قال الله العظيم الكريم الحليم الكبير المتعال الله يقول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحان الملك كلام ربي كلام ربي استمتع يا ابني بالقرآن استمتع يا حبيبي بالقرآن بكلام ربنا انت بس قاعد تستمتع بكلام اغاني وكلام بشر بكلام ناس كلام الله استمتع يا ابني حس يا حبيبي ذوق استلذ يا ايها الذين امنوا نداء حبيب يا أيها الذين آمنوا احنا بنتكلم في الحب محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب كلام الله يا أيها الذين آمنوا تقريب الحبيب نداء حبيب للحبيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المطلوب التقوى هي ايه التقوى انت عارف ايه هي التقوى لما سأل عمر بن الخطاب أبا هريرة رضي الله عنهما عن التقوى فقال له هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال فتلك التقوى عارف لما تمشي في طريق فيه شوك تعمل ايه بتمشي على طراطيف صوابعك كده هي دي التقوى انك تتقي الاشواك اللي في الطريق هي دي التقوى انك تتقي الذنوب تتقي المعاصي ربنا قال فاتقوا النار واتقوا النار هي دي التقوى عشان كده العلماء في بعض تعاريف التقوى لها تعريفات كثيرة قال ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام وده مش من كلامهم ده تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور متفق عليه حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات هي التقوى اهي فمن اتقى التقوى اهي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اللهم أصلح قلوبنا يا رب فالتقوى إنك تتقي الشبهات ما هياش حرام بس فيها شبهة شبهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال لما تستقصي كل الحلال لحد ما تقف على حرف الحرام هتقع في الحرام خلي بينك وبين الحرام شوية في شوية حلال عشان ما تقعش في الحرام نعوذ بالله من الحرام واهله هي دي التقوى فعايزين اليومين دول في اخر رمضان شويه تقوى ثمره حاجات مباحه ماشي مش حرام بس اتركها لله اترك جرب كده درب نفسك عليها اترك بعض المباحات سيبها لله عشان تتفرغ لعبادة الله جل جلاله لطاعة الله سبحانه وتعالى دي أول ثمرة بن- ب- ب- بنستدركها أو بنقف معاها التقوى اتنين المراقبة زي ما قلنا في نهار رمضان قدامك المية وعطشان قدامك الأكل وجعان قدامك زوجتك وبتشتهيها ممنوع في نهار رمضان محدش شايفك لا ربنا شايفني الإمام الشافعي دعا لبعض تلاميذه فقال زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله الله زهد جميل أوي ده زهدني الله وإياك في الحرام زهد رجل قدر عليه في الخلوة حيث لا يراه أحد فعلم أن الله يراه فتركه من أجله مهم جدا كلمة علم أن الله يراه يبقى سابه ليه ساب الحرام ليه لأنه راقب ربنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ربنا مراقبك شوف لو حسيت انت ان حد مراقبك تبقى ماشي مرعوب بتتلفت فما بالك بقى ان ربنا مراقبك الله سبحانه وتعالى مراقبك حاطط لك ملكين بيكتبوا كل حاجة وهو سبحانه نظره عليك يسمعك ويراك ألم يعلم بأن الله يراك مش عارف شايفك المراقبة عايزين لو خرجنا من رمضان بالفايدة دي بس لكفت انك تفضل مراقب ربنا دايما عامل حسابه سبحانه وتعالى حاسس انه شايفك وسامعك ومراقبك وجل جلاله هيحاسبك هو اللي هيحاسبك اللي شايفك النهارده سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبك يوم القيامه المراقبه ليتك تخرج بهذه الثمره نرجع لموضوعنا في المحبه ونكمل الفوائد في الحلقات الجايه ان شاء الله محبة تقطع الوشاوش وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب وقفنا مع موضوع البلاء وعايز أكمل حتة صغيرة خالص في موضوع البلاء اللي هي إزاي أنا أصبر وأرضى بالبلاء نمرة واحد أن تعلم أنه من حبيبك الله اثنين أن تكون على يقين أن الله يحبك فإنه لا يريد أن يهلكك ولا يريد أن يعذبك وإنما ابتلاك ليرحمك ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بنعمة ونعيم البلاء ده نعمة ونعيم معاذ بن جبل لما نزل طاعون عمواس وكانت له زوجتان وأولاد فلما نزل طاعون عمواس كان يقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبه من هذا الخير المطعون شهيد هو عايز شهادة فطعن في يده أصابه الطاعون في إيده فكان يقبلها ويقول رحمة ربي فقيل له تبرأ بإذن الله إنها صغيرة فكان يقول لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا سبحان الله العظيم انا ما بقولكش تمنى البلاء بس دي درجه احنا ما احناش قدها لكن انا بقول لك بس اتعلم ان اذا اصابك البلاء ترضى ترضى انا عايز اكمل بقى قصه سيدنا معاذ معلش فاصبح وقد ماتت زوجته فدفنها ثم ماتت الاخرى فدفنها ثم مات ابنه عبد الرحمن فدفنه ثم اصبح وهو قد اشتد به الوجع في ليلة وفاته كان يقول اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرش الأشجار ولا لجني الثمار إنما كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم شفت الجمال مرحبا بالموت مرحبا لا أفلح من ندم سبحان الله العظيم سيدنا حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت كان يقول سد يا موت سدك غط يا موت غطك أبى قلبي إلا حبك يحبه عشان هينتقل لرؤية وجه الله الكريم ولقاء الله الرحيم لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله اختار ما عند الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حمى مرة أصيب بالحمى كان عبد الله بن مسعود يضع له ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السخونة لتخرج من فوق الغطاء قال نعم نحن معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء ليزاد لنا في الأجر يبتلى المرء على قدر دينه سبحان الله العظيم يا إخوة أحبتي في الله هذا البلاء نعمة نعمة النعم في طي هذا البلاء فلا تضجر اصبر اصبر واحتسب الشرطين دول الصبر والاحتساب الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى والاحتساب أن تقول يا رب أنا صابر أبتغي أجزي عندك سبحانه وتعالى هذه المحبة كيف نأتي بها حب الله العلماء يقولوا تنبت بمطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو بالإجابة على الفاقة على الإجابة بالفاقة يعني إيه الكلام ده تنبت المحبة دي نبتة هتنبت في القلب نبتة صغيرة نبتة صغيرة نبتة صغيرة بإيه بمطالعة المنن في منزلة اليقظة في مدارج السالكين اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها لحظ القلب إلى النعمة بعد كده بيقول الشيخ وتصفو معرفة النعم بثلاثة أشياء نور العقل وشيم بروق المنة ومطالعة أهل البلاء كل الكلام ده على الشرح ليلتكم فل محتاج قعدة ومفيش وقت لحظ القلب إلى النعمة احنا عايزينك تشوف نعم ربنا بقلبك ابن القيم يقول ايه وكلما حدق قلبه وطرفه فيها رأى كثرتها وعظمتها فيئس من عدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو جبنا كراسة كده وبدأنا نكتب نعم ربنا علينا نمرة واحد الإسلام اثنين الإيمان ثلاثة الهداية أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اكتب اكتب السنان الأسنان والشفتين واللعاب واللسان والنطق والكلام والعقل والفهم واكتب اكتب نمرة واحد اثنين ثلاثة أربعة اكتب هتوصل لرقم كام؟ 300 لا 300 ايه يا عم الشيخ 1000 1000 ايه يا عم الشيخ 3000 5000 50000 50 مليون بعد ما تكتب كل النعم لسه في نعم انت ما كتبتهاش ربنا قال لنا كده وان تعدوا نعم نعمه الله لا تحصوها مش هتقدر تعدها نعم نعم الله لا تحصى ما تقدرش ما تقدرش كل ما تطلع نعمة هندخل في تفاصيل النعمة دي نعمة العقل أو نعمة القلب أو نعمة الذوق ذوق ال- الأطع- الطعم النعمة دي تفاصيلها إيه تفاصيلها إيه عشان كده شاهد عظمتها وكثرتها كتير وعظيمه فيئس من عدها والوقوف على حدها التعريف يعني عارف انسان تفرق بين انسان مثلا آه، فقد حاسه الشم ما بيشمش فقد الحاسه دي وواحد بيشم لما نيجي نوصف نعمه الشم نوصفها ايه الفرق بين ده وده ما تتوصفش ما تتوصفش يعني حاجة أكبر من الوصف ده احنا بنتكلم في ايه في نعم ظاهرة فما بالك بقى النعم الباطنة قال الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فإذا رأى عظمتها وكثرتها يئس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها انك ما تستاهلهاش وربنا اداها لك فضلا ونعمه منه فيم فيثمر له ذلك نوعين جليلين من العبوديه محبه المنعم والاجراء على النفس لو ان في واحد جارك وفي واحد صاحبك في واحد انت شغال عنده بلاش شغال اه واحد شغال عنده في الشركه كل ما يشوفك يديك ألف جنيه وثاني يوم ألف دولار وثالث يوم ألف يورو ورابع يوم ألف استرليني وخامس يوم كل يوم يديك يديك يديك تحبه أحبه أحبه يا عم الشيخ لا ده أنا ده أنا أموت فيه طب تعال نشوف نعم ربنا عليك تديني عينيك وتاخد ألف دولار تديني لسانك وتاخد عشر تلاف تديني ايديك تديني مخك وتاخد كام ايه رأيك ناخد منك شوية هوا تفطس لك ساعتين بكم فلا تملك إلا أن تحب الله اللي مديك كل النعم دي ببلاش سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا جماعة بيقولوا إن غسيل الكلى مش عارف بكام أنا بل- سيبنا من الحسابات بس أنا كنت عايز أقول لك إن الكلى بتغسل دمك كل يوم بيقولوا 30 مرة يوميا وانت مش دريان الكليتين اللي ربنا مديهم لك دول عشان كده قال لك وتصفو معرفة النعم بنور العقل واحد بيفهم وشيم بروق المنه ومطالعة أهل البلاء عايزك تروح المستشفيات وتشوف الناس اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شوف أهل البلاء عشان تعرف نعم ربنا عليك الصيام شرع عشان كده لأنك أنت ممنوع من الأكل والشرب بالنهار بتتركه اختيارا فما بالك اللي ممنوع لأنه مريض فيتركه رغم أنفه فما بالك اللي ممنوع لأنه مش لاقي مش لاقي ياكل احمد ربنا على اللي انت فيه لما تحمد ربنا الحب ده ما يبقاش كلام او الحمد ده ما يبقاش كلام احمد ربنا الحمد لله احنا حامدين وشاكرين وعم الشيخ لا ده احنا عايزين الحمد ده حب انك تحبه بقى يبدا ينبت حب الله في قلبك فلان مريض ورائد وفلان الناس بتكرهه وفلان لسانه صعب قوي وفلان في كذا بص لاهل البلاء وشوف العافيه اللي انت فيها وحب ربنا أن عافاك وابتلى غيرك وقربك وأبعد غيرك وأعطاك ومنع وحرم غيرك احمد ربنا بس بحب يا جماعة أنا كنت بقول لكم عايزين نقضي اليومين دول اللي فاضلين في رمضان في حب الله في رحاب حب الله حبه حب ربنا من كل قلبك ابذل له من قلبك محبة تنبت من مطالعة المنن ومطالعة المنن تعرفك على الله انك تعرف ربنا وكل ما تعرفه اكتر كل ما تحبه اكتر كل ما تحبه اكتر سبحانه وتعالى الناس اللي بتحب الجمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال فالله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها سبحانه سبحانه وبحمده لا إله إلا هو أستغفره وأتوب إليه أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته